أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين من المفترض اليوم إن شاء الله أن نذكر ملاحظة في دروس من وحي الثورة وأنا أحب الحقيقة وأحب مثل هذه الدروس تجمع شتات الفكر يعني 12 درس سابق تحدثنا في أمور شتى خرجنا في بعض التفريعات وعدنا إلى الموضوع الأصلي هكذا فمن الممكن أن يتشتت الذهن فمن اللطيف بعد أن تفصل أن تجمل في النهاية الأمر وتخرج ببعض القواعد الواضحة هذه خلاصة ال 12 درس اللي احنا خدناهم مع بعض والتفريعات اللي دخلنا فيها وما إلى ذلك من أمور لكن الحقيقة قبل أن نبدأ أنا شعرت به مع نفسي في خلال هذه الفترة السابقة في خلال الثلاث شهور الماضية أو الأكثر من بعد الثورة إلى الآن ونحن نتحدث كثيرا في امور السياسه وامور الحكم وامور قياده الامه او الدوله وهذه الامور ان تحدثنا فيها كثيرا دون ان نخلطها ونمزجها ونقدم لها ونؤخر لها بالحديث عن امور الاخره وامور الايمان وامور التقوى والورع الحقيقه القلب يقسو يعني كثرة الحديث في هذه الأمور وهذا يرشح نفسه وهذا يرشح نفسه وهذا يتصارع وهذا يتقاتل وفتن طائفية ومعارك جانبية بين المسلمين وانشقاقات واختلافات وصراعات فكرية أمور كثيرة في نهاية المطاف تجد أن القلب قسى تغير القلب قبل الثورة أو أثناء الأيام الأولى في الثورة القلوب متعلقة بالرحمن عز وجل تعلقا كبيرا لأن في أزمة ضاغطة على الأمة كبيرة تدفعنا دفعا إلى الارتباط وظهر ذلك بوضوح في أيام الثورة الأولى في ال 18 يوم قبل أن يتنحى الرئيس السابق ف لكن بعد كده عندما بدأنا نناقش في أمور الدنيا وهل يمكن أن نحكم الدنيا ونقود الدنيا ويكون منا رئيس ومنا وزير ومنا سفير ومنا حكومة و... هذه الأمور يعني أدت إلى بعض التغيرات في القلوب على الأقل عند المتكلم فدائما نحب أن نعود إلى الأصول هذه الحياة الدنيا بكاملها ما هي إلا رحلة سريعة عابرة إن استطعت أن تجتهد فيها اجتهادا يصلح لك ما هو آت فأنت حكيم وإن غابت عنك الرؤيا وبدأت تصلح في أمور الدنيا ناسيا أمور الآخرة فأنت مسكين حقيقة والشيخ النهاردة في القراءة قرأ قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فاوعى تغيب الرؤية عن أذهاننا ما نقوم بهذه الدروس إلا لنرضي الله عز وجل وما نسعى إلى حكم إسلامي وقيادة رشيدة لهذه الأمة إلا من أجل إرضاء الله عز وجل وما نعمر في هذه الدنيا إلا ابتغاء تعمير الآخرة في جنة الرحمن عز وجل يعني هذه لابد أن تكون واضحة أسألك رضاك والجنة هذه تكون واضحة عند المسلم في كل مراحل حياته وهو بيدرس سياسة وهو بيدرس اقتصاد وهو بيدرس اجتماع وهو بيدرس فقه وتفسير وحديث وعقيدة وغيرها من الأمور وهو بيدرس طب وهندسة وفلك وكيمياء دايما عينيه على قضايا الآخرة كنت يعني من يومين وانا اقرا في الورد بتاعي في سوره العنكبوت وبرضه كنت مشغول بهذه الخاطرة وبقول يا ترى احنا بنعمل ايه وممكن يكون واحد ساعات يعني يضيع اوقات طويلة في مهاترات ومجادلات ونقاشات كثيرة وعمال ينتقل الانسان من قناة فضائية الى قناة اخرى ويشوف المرشح وده قليل والحزب ده قليل وده قليل وارقام الفساد وارقام السرقات وارقام المليارات والملايين عمال نترقل بين هذا وذاك وبقول في الاخر القصه دي كلها ممكن تلهينا عما خلقنا من اجله خلقنا لنعبد الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أنا بخاف أفكر في هذه الخواطر وأنا أقرأ في في القيام في سورة العنكبوت وصلت يعني وكأنها يعني الآية الكاشفة للرؤية في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها قال ربنا عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب فعلا احنا في ساعات كتير بنضيع وقت مش معنى الكلام في السياسه تضييع وقت ولا كلام في في الاقتصاد تضييع وقت ولا كلام من ده بس ساعات بتغيب عنك الرؤيه بتنشغل بالتفصيلات دون النظر الى الكليات الكبرى انت تفعل كل هذا لترضي الله عز وجل قد تنفق اوقاتا كثيره من عمرك تلهو وتلعب كما يقول ربنا عز وجل انما الحياه الدنيا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحياة الحقيقية الدار الآخرة فإيانا وإياكم أن أن نتوه بين الدروب المختلفة وننسى قضيتنا الأساسية أننا نريد أن نرضي الله عز وجل وندخل الجنة ويرضى عنا ربنا عز وجل خلاص يبقى دي دي منتهى املنا احنا كمسلمين كمؤمنين بالله عز وجل سواء في تمكين او ما فيش تمكين دي قضايا بناخدها كلها طريق الى ارضاء الله عز وجل في زمن ضعف في زمن قوه ولعل هذا يمهد ان شاء الله اننا نعطي درسا قريبا بعنوان مغزى الحياه قد كنت قد وعدتكم باعطائه لكن يعني ان شاء الله ربنا يسر لنا وقت ونعطيه عشان نفهم احنا فعلا مغزى الحياه في هذه الظروف شكله ايه في سورة الأنفال وهي سورة تتحدث عن موقف سياسي عسكري موقعة بدر هذا لقاء عسكري بين المسلمين مشكلة سياسية كبيرة حصلت يعني تعاملنا مع المشكلة السياسية في حرب ونتائج الحرب كانت مبهرة وانتصرنا انتصار كبير وبدأت تلوح للمسلمين أمور التمكين ماذا قال ربنا عز وجل في هذه السورة تعليقا على هذا النصر المجيد احنا بنقول يعني عملنا درس في أول المجموعة وضربنا بعض المقارنات بين بدر وبين الثورة المصرية فماذا ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم تعليقا على النصر الكبير اللي احنا اصلا في الثوره المصريه يعني قلنا عملنا جزء منه وليس كله يوم بدر طبعا ده نضرب مثل ومقياس ومعيار يقاس عليه قال الله عز وجل يسالونك عن الانفال اول تصدير للسوره تكلم رب او تحدث يعني الايات تتحدث عن موقف موقف سلبي وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم بعد النصر ووجود الغنائم اختلفوا وسألوا عن هذه الأنفال هذا من حقي أو من حق فلان وحصل نوع من الاختلاف والصراع بالرأي بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ونزل القرآن الكريم ليعتب على الصحابة هذا الموقف لم ينزل القرآن الكريم في أوله ليشكر الصحابة على حسن أدائهم في معركة بدر وعلى ثباتهم وعلى قوتهم وعلى شدة بأسهم وحسن قتالهم والخطة الحكيمة لم يتكلم عن هذه الأمور إنما قال يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم اختلفتوا صراعات وجماعات وفرق فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ثم يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا زي ما يكون خطر على ذهن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن المؤمنين حقا هم الذين انتصروا في بدر وحققوا الجهاد في قمة صوره وفعلوا هذه الأمور فخلاص تقلص في ذهن بعضهم الأمر في هذا الموضوع موضوع الحرب والانتصار الذي تحقق في بدر فيقول ربنا عز وجل في الآيات خلي بالك اوعى تنسى الأصل بتاعك لماذا ثبت في هذه الموقعة ثبت لأنك كنت ذاكرا لله عز وجل وكنت مطيعا له وكنت مقيما للصلاة وكنت منفقا مما رزقناك فإذا حدث النصر فلا تنسى هذه المعاني وتنشغل بنتائج النصر والدنيا التي فتحت والمناصب التي توزع والأموال التي تكثر ما تنشغل بهذه الأمور إنما اجعل همك كله لمرضاة الله عز وجل واجعل قلبك وجلا عند ذكر الله عز وجل واجعل قدماك أو قدميك تنتصب طويلا شكرا لله عز وجل في قيام الليل وفي الذكر الطويل وفي قراءة القرآن وفي الأعمال الصالحة بشتى أنواعها فأنا أرجع أكد تاني على هذا المعنى عشان لسه الأيام اللي جاية هتكون أشد وهل وهذا لعله ما دفعني إلى التفكير في أن تكون المجموعة القادمة من الدروس هي مجموعة من الرقائق ومخاطبة القلوب علشان ما تسرحش بينا الأمور ونشط عن الطريق ولا نفسنا في الآخر قد مكنا لكن بقلوب فارغة وضاعت الأهداف عندنا وساعتها لو ضاعت الأهداف هتلاقي التمكين ده لحظي سريع ووقعنا بسرعة وذكرنا قبل ذلك موقف أحد وأن النصر كان في بداية الموقعة ثم نسي المسلمون ارتباطهم ولو لفترة مؤقتة جدا بالله عز وجل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الكارثة وحدثت المصيبة ولقد صدقكم الله وعده تحسون تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة برضه في سورة آل عمران وهي نازلة تتحدث عن قصة أحد بدأ ربنا عز وجل القصة سورة آل عمران 60 آية بتتكلم على أحد بدأها بإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يبقى بدايات الحديث عن قصة سياسية اهو قصة أحد قصة سياسية سياسية عسكرية ومعاملات ومعاهدات وحروب وأمور الحكم و... لكن البداية كانت دائما الحديث عن أمور الآخرة وهتلاقي الآيات تموج بهذا المعنى سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران أو في سورة الأحزاب التي تتحدث عن غزوة الأحزاب أو في سورة الفتح تتكلم عن صلح حديبية ثم فتح مكة يعني في كل هذه الصور التي تتحدث عن أمور السياسة والحكم تجد أن الكلام عن الأمور الإيمانية كثير للغاية يا إخواني لأن القلوب تموت إذا لم تتحدث عن أمور الذكر والإيمان والارتباط بالله عز وجل هذه يعني بداية أتمنى أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا ونسأل الله أن يجعلنا مرتبطين به في زمن ضعفنا وفي زمن قوتنا وفي زمن يعني تشتتنا وفي زمن سيادتنا وتمكيننا وريادتنا للعالم أجمع إن شاء الله رب العالمين الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها من وحي الثورة هذه مجموعة من الدروس اعتبرها اكثر المجموعات كما قلت قبل ذلك سخونة لان الناس عايشة الاحداث يعني شاهدت وعايشت وعاصرت الامور وكل يوم بتقابلك مشكلة وبنيجي في الدرس نتكلم عليها انت تعيش وسط الحدث نحن لا نحكي عن زمن ماض بعيد انما كلنا يعيش وتسمع تحليلات كثيرة واراء متعددة وكل المشايخ والعلماء والدعاء بيتكلموا في الموضوع ده وقد تسمع رؤى مختلفة ويؤدي هذا إلى بعض الاضطرابات عند السامعين في الفكرة أو في المعنى فهي لذلك مجموعة ساخنة لكن هذه طبيعة طبيعة الحياة بشكل عام الإسلام أو الدين بيحكم كل جزئية من جزئيات حياتنا فطبيعي إن دايما يكون عندنا سخونة في الأحداث وكده وتجنيب الدين عن أمور حياتنا أمر خطير حقيقة والحمد لله إن احنا رجعنا تاني ندخل الدين في كل تفصيل من تفصيلات حياتنا القاعدة الأولى اللي خدناها من الدروس أول معنى خدناه واضح جدا هو الله وحده أسقط النظام وخدناها في درس كامل وذكرنا ليها أدلة واضحة من الثورة المصرية ومن الأحداث الماضية في التاريخ بشكل عام وقلنا أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما حدثت فيه أمور معينة تثبت أن الفاعل وأن الناصر وأن الذي ثبت المؤمنين حقيقة في هذه المعركة هو الله عز وجل ذكرنا أن النصر أو الثورة أو النتائج التي حدثت جاءت من حيث لا نحتسب بل من حيث نكره دي اول علامه من علامات المنعطفات التاريخيه ان المنعطف التاريخي ده بياتي من حيث تكره انت مش عايز هذا الاتجاه لكن ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك فرضا الحاجه الثانيه انه ياتي وانت قليل في العدد والعده والامكانيات الماديه مهما حاولت ان تكثر من امكانياتك تجد معوقات كثيره تظهر مع انك انت تسعى الى الاستكمال لكن انت امكانياتك ضعيفه بالمقارنه الى من يحاربك وشفنا دوله بامكانيات دوله بتحارب شعبها الاعزل البسيط اللي ما كانش معاه شيء قوات يعني شرطه وقوات بلطجيه واعلام فاجر كبير واموال هائله تنفق واشياء كثيره كلنا عاصرناها وعايشناها والذين يقومون بالثوره ليس معهم شيء يعني يخرج من بيته هكذا معهم ليس معه اي شيء ولا واخد حتى يعني اي نوع من السلاح البسيط يعني حتى الحجاره ما كانش بيجيبها من بره كنا بنطلعها من جوه ميدان التحرير مش كده فما فيش يعني ما فيش عندنا هذه طبيعه من طبيعات المن... المنعطف التاريخي والحاجه الثالثه ان النتائج التي اتت اكثر بكثير من توقعات اي محلل واي حد درس تاريخ او درس واقع وحلل الاحداث سواء من المسلمين او من غير المسلمين او من المصريين او من الاجانب اللي كانوا بيراقبوا الاوضاع في مصر ما احد بالمره تخيل تخيل ما وصلنا إليه الآن ولا معشاره إن ولا معشار ولا طموحات حتى الخارجين كانت تصل إلى هذا الموضوع يعني الناس اللي عملت الثورة وخرجت من من يوم 25 يناير لحد ما يوم ما تنحى حسني مبارك وإحنا ما كانش طموحنا يصل إلى هذه الأمور ولا معشار هذه الأمور فهذه النتائج الهائلة من أعمال بسيطة هذه النتائج هي فعل الله عز وجل يبقى السنة الأولى والثانية والثالثة ثلاث نقط دولت اللي هو أن النصر يأتي من حيث نكره وحكاية أن النصر ينزل العدد القليل والحاجة الثالثة أن النتائج تكون أكثر بكثير من توقعات أي حد لو حصلت الثلاث حاجات دولت في حدث من الأحداث اعرف أن ده منعطف تاريخي وإذا كان ده منعطف تاريخي يبقى بيسلم الأمة لوضعية جديدة ومكان مكانة جديدة يعني تتبوأها الأمة إن أحسنت استغلال هذه الفرصة فأثبتنا بذلك أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما وأن الذي حقق هذه الأمور الثلاثة هو الله عز وجل وإذا كان الله عز وجل هو الذي هذا الموضوع وهو الذي يعني أنجحه وهو سبحانه وتعالى قادر على إنهائه بالصورة التي يريد سبحانه وتعالى لكن في عبرة لازم ناخدها من هذه النقطة كل ده احنا لسه في القاعدة الأولى العبرة أن إذا كان الله هو الذي فعل فلا بد أن الله هو الذي يشكر على هذا الموضوع ساعات احنا نقعد ننفخ كتير قوي في الشباب وننفخ في نفسنا واحنا عملنا وبقالنا 60 سنة ما عملناش حاجة والشباب هم اللي عملوا الشباب اتربوا فين؟ اتربوا فين وخدوا منين الروح اللي خلتهم يخرجوا مين حافظ لهم على دينهم ومين يعني يعني تحمل المآسي الكثيرة التي مرت بها الدولة في غضون 60 سنة سابقة أو أكثر من ذلك فيبقى أنا دايما أرجع للأصل الأصل أن الله هو الذي نصر هو الذي ثبت الشاب وثبت الشيخ ألهم هذا الحكمة في موقف ما وألهم هذا الصبر في موقف ما وألهم هذا الثبات في موقف ما مجموع هذا هذه الامور ادت الى هذه النتيجه بل هو الذي القى الرعب في قلوب المجرمين سبحانه وتعالى لان كان ممكن يطاول في الظلم ويطاول في المنابذه لشعبه وادي احنا شايفين امثله في اماكن اخرى يعني شفنا امثله في ليبيا وشفنا امثله في اليمن وامثله في سوريا ومطاوله والموضوع طال ويعني طول هذا الموضوع يؤدي احيانا الى نوع من الياس والاحباط عند الناس وقد تنتهي القضيه دون اصلاح فالحمد لله لله الفضل والمنة انه هو الذي اتم هذا الامر وبالتالي لابد ان يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يكون شكره كما ذكرنا بان نعطي ظهرنا لشريعته عشان كده قلنا ان من اولى امور الشكر ان نطبق القران والسنه التي امر بهما الفاعل الحقيقي لهذه الثوره والناصر الحقيقي للمصريين في هذا الموقف وهو الله عز وجل مش معقول بعد ما اتملنا نصره نيجي ايه نقول طب معلش بقى لحد كده كفايه وايه خلينا ندير حياتنا بما يناسبنا هو انت هو مين اللي جابها لك اصلا يعني حتى الانفاق دايما يعني ربنا يفكرك انه هو الذي اعطاك وانفقوا مما رزقناكم وده هذا في موضوع المال وفي موضوع الحكم يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه هو الذي نزعه من هذا واعطاه للاخر فكله له سبحانه وتعالى فما ينفعش بعد هذا الموضوع اجي اقول والله بس الظروف بتاعتنا ما ينفعش فيها ان انا اطبق شرع ربنا الذي نصر ربنا الذي طب ما كان ممكن ما ينصرش وما يحققش ده, ده كله ليك فاين الشكر لهذه الف... لهذا الفضل الذي اعطاه الله عز وجل لك وخلي بالك لو انت ما شكرتش انت اللي تدفع الثمن ما ما يعني ما حد يعني الله عز وجل لا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه فلو ما شكرناش تحول النصر الى احد وكانت مصيبه كبيره الامر الثاني دي كانت القاعده الاولى اللي خدنا فيها درس ونص تقريبا او درسين الامر الثاني ان الفرص يا اخواننا من هذا النوع لا تتكرر كثيرا في التاريخ فعشان كده قلنا انتهاز الفرصه ده امر مهم جدا وعلى المسلمين انهم يحرصوا تمام الحرص على اختيار من يطبق شرع الله عز وجل في الفتره القادمه سواء كان في مجلس الشعب مجلس الشورى المحليات اتحاد الطلاب كذا كذا او رئيس الجمهوريه في كل هذه الامور دايما تحط عينيك على القاعده الاولى هو الذي فعل سبحانه وتعالى وهو الذي لابد ان يشكر ففي الفرصه الثانيه لما تجيلي بقى الفرصه وعايز فعلا انتهز الفرصه لاقامه يعني الحكم الذي يريد الحكم مبني على القرآن والسنة لو راحت الفرصة هتيجي بعد خمسين ستين سنة هي بتيجي كده تقريبا يعني عدة عقود خمسين ستين سبعين سنة على ما تيجي فرصة تانية مشابهة لهذه الفرصة فنجتهد اننا نعرف ناخد هذه الفرصة طب ناخدها ازاي هذه الفرصة اقول لكم على السر اللي هو من ورائه ممكن ربنا الظروف التي تيسر لنا انتهاز الفرصه عشان انت عمال تكافح دلوقتي وفي غير كذا واحد عمال يعمل خطط ويجري والامور مش ماشيه في الاتجاه اللي هو يتمناه اهم شيء ان ترفع درجه ارتباطك بالله عز وجل لان قلنا في الاخر كل الامور راجعه ليه سبحانه وتعالى فممكن ممكن اكون انا واخد اسباب ماديه كتير وعمال اعمل لقاءات واقابل قاده الاخوان واقابل قاده السلفيين واروح مش عارف هنا واعمل هنا ايه واعمل استبيان واعمل خطه واعمل مسح للواقع ورصد للامور واستراتيجيات وامور كبيره جدا وارتباطي بربنا سبحانه وتعالى ضعيف لا أقوم الليل إلا قليلا ولا أذكره سبحانه وتعالى إلا قليلا ولا أقرأ في كتابي إلا قليلا ولا أرفع يدي بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الأزمة إلا قليلا فإذا كان أنا ارتباطي بيه ضعيف ومش هينصرني مش هيسر لي الأمور مش هيخليني انتهز الفرصة والله يا إخوانا كنت بتكلم مع واحد أحد الإخوة في موضوع الرئاسة بتاعت الجمهورية بنقول بنقول إن هو هذا منصب ضخم جدا وهائل جدا ومؤثر جدا جدا في مسيرة الأمة الإسلامية كلها وخاصة سيادة متوقع أنها تقود العالم كله فخلصنا في حوارنا أن هذا المنصب عز وجل أن يكرم هذه الأمة فإنه يحمله سبحانه وتعالى إلى الذي يستحقه حتى لو كان يعني صارف الذهن تماما عنه وبعيد يخبط على بابه ويجيبه له من غصب عنه ياخده إذا كنا احنا نؤمن بذلك في الأمور الصغيرة البسيطة في حياتي لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيأتي به الله عز وجل لمن يستحقه ممكن تكون شخصية احنا كلنا ما طرحناش اسمها ولا سمعنا عنها قبل كده ولو انت تيجي تحلل كده التاريخ تلاقي فيه شخصيات ظهرت مره واحده ولا كان حد يسمع عنها وكانت موجود يعني يعني جنبها رموز كبيره كثيره شغاله لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الخير في هذا الرجل ان يتولى في هذه الظروف فيشيلها له ويحملها له سبحانه وتعالى بغير تخطيط ولا ترتيب من البشر لانه هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. لكن ده مقرون بارتباطك بالله عز وجل. عشان انا اعرف اجيب الفرصه ديت وعشان انا استدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى فينزل علي التسهيل والتيسير لانتهاز الفرصة محتاج ثلاث حاجات محتاج الأول حاجة إعلان إسلامي صريح وقلنا الكلام ده في درس كامل قبل كده إن أنا أكون مش مكسوف من ديني مش مكسوف من الشريعة بقول أنا مسلم وعايز قرآن وسنة موضوع أنا أتكلم فيه بقوة لأنني أتكلم عن دين عظيم وعن منهج قويم وعن شريعة حكيمة وصالحة ومصلحة يعني أنا أنا أريد الخير لل- للمسلمين ولغير المسلمين وأريد الخير للمصريين ولغير المصريين أريد الخير للعالم أجمع وخير العالم أجمع في تطبيق الشريعة الإسلامية وقلت قبل كده إن حتى لو في دولة غير مسلمة كل سكانها غير مسلمين من مصلحتها الدنيوية انها تطبق الشريعة الاسلامية ده قانون قانون بيحكم العلاقات بين الناس وبيحكم ال- ال- ال- المشاكل اللي بتحصل بينهم ازاي تتحل وبيحكم الحروب وبيحكم ال- المعاهدات وبيحكم المعاملات بين الناس و- والجرائم ازاي يكون آه، نمنعها ونحد من آه، من خطورتها وازاي يكون اقتصادنا قوي وازاي تكون سياستنا حكيمه و... هو الشريعه كده قانون قانون قانون بي... في كل فرع من فروع الحياه في دستور في تشريعات في تفصيلات لكن مش زي تفصيلاتنا احنا كبشر بنحط فنغلط ساعات و... ونصيب ساعات ونقترب من الحقيقه او نبتعد عنها لا ده قانون محكم 100% ما في اخطاء هو ده قانون يعني مطلق الصواب مطلق الحكمه مطلق المصلحه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فانا اتكلم عنه وانا وانا فخور بيه حتى ما يثار لاثاره الشبهات وعايز يتعنق هنا ويتعنق هنا ويقول لك والله ده الجزيه وقطع اليد ومش عارف ويقول لك على حاجات وكانها سبه في وجهك انا اقول لا بالعكس انا اتكلم عنها بقوه لان ما دام الله عز وجل قد شرعها فهي حكيمه و- بس انا اروح لاهل الموضوع اهل التخصص هيقولوا لي وجه الحكمه هنا ايه ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته عشره ادي اسباب هذه الحكمه هذا ما اطلعنا على طرف منه ومن المحال ان نحيط بحكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق سبحانه وتعالى فحكمته ما نستطيع ان نستوعبها لكن يطلعنا على طرف منها هذا الطرف يكفينا يكفينا بقوه حجه الله بالغه يا اخوان فأول شيء أن أنا أعلن الهادي الإسلامية لأن الناس متعطشة تعرف أنت مين دلوقتي فلا تميع الأمور كلم بوضوح أنا كذا كذا وهتلاقي الناس كلها إيه اتلفت حواليك وذكرت لكم قبل كده حديثي مع الأستاذ عبد الفتاح مورو وهو الرجل الثاني في حركة النهضة أو في آه، آه، جماعة النهضة الإسلامية أو حزب النهضة دلوقتي في تونس بعد رشد الغنوشي ومن الناس الصالحين الطيبين ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويرفع من قدرهم ويثبت أهل تونس يا رب طبعا اهل تونس جزاهم الله كل خير احنا عارفين آه، افضلهم يعني بعد الله عز وجل على الامه الع- العربيه والاسلاميه الكبيره يعني فالرجل يقول على مدار سنوات طويله تحدث العلمانيون في تونس وانتم عارفين تونس وعلمانيه تونس تحدثوا العلمانيون في تونس تحديثا كبيرا جدا على تسفيه الدين وعلى مقاومة الشريعة وفي فجور كبير يعني ما يحدث عندنا في مصر محاربة الدين جزء آه، بسيط مما يحدث في تونس ممنوع الأذان في الميكروفونات الحجاب ممنوع في المؤسسات والمدارس والجواز آه، يعني على الطريقة ال- الغربية والراجل ما ينفعش يتجوز إلا مرأة بالقانون إلا مرأة واحدة بالقانون ممكن يكون لها عشيقة بس ما يقولش زوجة تانية والله هذا هذا والمرأة ترث مثل الرجل يعني وهذا تشريع قانون هكذا تكلموا عن يعني أمور فاجرة كثيرة فالناس تاهت بعدت بع- بعد طويل من سنة 55 أيام بورقيبة من أول ما تولى بورقيبة وبعدها آه، آه، بن علي لحد هذا ال- ال- الزمن لحد السنة اللي احنا فيها دلوقتي فجاء دلوقتي حزب النهضه يتكلم عن الاسلام فبيقول لما بدانا نتكلم عن الاسلام الناس كلها متهيبه ومتخوفه ما هو طول عمر الاعلام بيخوف من الناس ديت فبدانا نتكلم عن الاسلام فقلنا الاسلام كذا كذا كذا في هو بيحكي لي كنا في المانيا في مؤتمر من كم من شهر كده تقريبا فكان بيحكي لي على هذا الموضوع بيقول لي والله يعني احنا بدانا نتكلم عن الاسلام عرف الناس بالاسلام الاسلام بيقول في هذه القضيه كذا كذا كذا بيقول في هذه القضيه كذا كذا فالناس تقول الله ما شاء الله هو ده الاسلام ده الاسلام ده طلع جميل قوي مسلمين بس مش عارفين الاسلام بتاعهم وده مش غريب على فكره ومعظم ال- ال- المصريين مش عارفين الاسلام الصح وايه الاسلام الصح والاسلام عندنا تقلص نتيجه الحكم البائد اللي كان عندنا فيه صلاه وصوم و- وبعض ال- الدروس اللي بتاخدها في في حياتك الخاصه لكن ما دخلش في حياه الناس كان مجنب عن حياه الناس فترات طويله فالناس مش عارفه تفصيلات الشريعه ولا جمالها وبالتالي الناس محتاجه تتعلم هذا الموضوع فانا لو انا وانا احمل لواء الاسلام لم اعرف الناس بهذا الموضوع طب الناس تعرفه منين؟ ما لازم نلاقي ايه حد يعرف الناس وده ظرف لان الايام دي الناس عايزه تعرف منهجك انت شكله ايه ومنهج ده شكله ايه ومنهج ده شكله ايه فدي اول حاجه اسلاميه صريحه والحاجه الثانيه المطلوبه عشان اعرف انتهز الفرصه وحده في الصف ولو احنا ما عرفناش نحقق الوحده في الصف يبقى لسه شويه مش هنعرف ننتهز الفرصه دي لا تنتهز هذه الفرص بش- بصف متفرق يبقى لازم اوحد صفوفنا إحنا تيارات كتيره وجماعات كتيره و- وافكار كتيره اتصرفوا لازم الوحده تكون بين افراد هذه ال- الامه ولا تنازعوا فايه فتفشلوا الفرصه هتروح ونفشل لو ظلت الامه على فرقتها كل واحد عنده على فكره مبررات للفرقه يعني انت مش عايز تتوحد مع التيار التاني والتيار ده مش عايز يتوحد مع ده وفلان مش عايز ينضم لدواء بحجة عقلية قد تكون مقبولة ظاهريا كنت عندك دليل على الفرقة وانت عندك دليل على الفرقة طب وبعدين مفيش عندك أدلة على الاجتماع واتحاد المسلمين واعتصامهم حول القرآن والسنة الأدلة متوفرة ومتواترة كتير جدا جدا والأصل أننا نكون متوحدين وعندما نتفرق نفشل كما ذكر ربنا عز وجل تصريحا في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين يبقى الامر الثاني اللي محتاجه عشان اعرف انتهز الفرصه هو امر الوحدة بين المسلمين والأمر الثالث هو الأخذ بالأسباب يعني مش معنى ان انا يعني آه، اعلنت اسلاميه واضحه وارتبطت بالله ارتباطا كاملا و... و... و... وتوحد صفي ان انا بعمل الكلام ده على الجانب النظري فقط لا انا بعمل برضو على الجانب العملي خطه وباخد بالاسباب وبدرس الامور وبعمل التربيطات والاحزاب وال... والعلاقات ال- المختلفه بدرس الواقع شكله ايه بشوف الخصم اللي عندي امكانياته ايه يعني بعمل كل الامكانيات الماديه اللي انا عارفها بس بعد ما اكون عملت النقطتين الاولانيتين لو عملت الثلاث حاجات دولت ربنا بيسر لك انتهاز الفرصه ازاي انا ما اعرفش ولا انت تعرف لانها بتيجي برضو بطريقه معجزه غريبه يعني دلوقتي احنا شايفين الاسلاميين مثلا اللي بيبتدي صوتهم يظهر عشان موضوع الترشح للرئاسة ممكن ده يطلع وده يطلع وده وفي الآخر يكون ربنا مخبيها لحد احنا ما نعرفوش خالص وجايز لو قلنا اسمه دلوقتي ما نس- محدش يسمع عنه ومين اللي كان فيكم كلكم كده يسمع عن مثلا اسماعيل هنية قبل أن يتولى رئاسة ال- حماس وال- و- وفلسطين دلوقتي الرموز الكبيرة ما كناش احنا نسمع منها مع انه هو قديم وربنا يكرمه من ايام الشيخ احمد ياسين وقبليه و... أو يعني معاه طبعا يعني من اوائل ايام الدعوة وهو شغال لكن وربنا مخبينه وضعية معينة في وقت معين كنا نسمع اسماء تانية و... وعندنا يعني رموز كبيرة لكن ربنا يدخر لمثل هذا الموقف فقد يكون هناك هذا الرجل لكن لابد ان نحقق هذه الامور الثلاثة حتى يرسل لنا ربنا عز وجل الظرف المناسب الذي تنتهز فيه الفرصة فنعرف الآن كيف يمكن أن تدار الأمور الأمر الثالث القاعدة الثالثة اللي ممكن ناخدها من الدروس اللي فاتت هي لابد من تحرير الألفاظ قبل الحكم على الأشياء يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا آه، هسمع ألفاظ كتيرة جدا بتقال في هذه الأيام فقبل ما اقول اللفظ ده سلبي ولا ايجابي الكلام ده انا عاجبني ولا مش عاجبني اقول له انت تقصد ايه باللفظ بتاعك ده والمثل اللي احنا خدنا فيه درس كامل موضوع الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الإسلامية والدولة الدينية وفرقنا ما بين هذه ال- ال- الألفاظ الأربعة وقلنا ان هو يا ترى يقصد ايه لما يجي يقول لك انا عايز دوله مدنيه يعني معناه انه عايز دوله حضاريه مؤسسيه كذا ك- ولا عايز دوله علمانيه ما فيهاش دين يعني ممكن اللي بيتكلم يكون يقصد الحته التانيه دي بس حاططها بشكل جميل دوله مدنيه مين يكره المدنيه يعني احنا نحب حياة المدنية والحضارة والرقي كل الناس تحب كده بس بعيد عن كتاب ربنا ونجنب كتاب الله وسنته لا فانت تقصد ايه بهذا الكلام واللي يقول لك انا عايز دولة دينية او انتوا هتعملوا دولة دينية وانا اقول له لا انا عايز دولة اسلامية يقول لي طب ما الاسلامية هي الدينية ما الاسلامية ايه ما هي الاسلامية علمانية اسلامية دينية اقول له لا انت تقصد بالدينية حاجة وانا اقصد بالدينية حاجة تانية انا لما قلت اسلامية ما اقصدش اللي في دماغك انت ايه اللي في دماغه هو دولة بلا قانون يخرج فيها الحاكم يقول افعلوا كذا قال الله افعلوا كذا وما عندوش اي دليل على هذه الكلمة هذا لا نقره بالعكس احنا عايزين دولة فيها قانون وهذا القانون من القرآن والسنة بيطبق على الحاكم والمحكوم وعلى الغني والفقير وعلى الوزير والغفير يطبق على الناس جميعا ده اللي احنا عايزينه دولة حضارية مدنية لكن قرآن وسنة لا تخالف هذا الدين ما- مش معنى كده ان انا هقول هجيب ال- الشيخ المشايخ او الراجل المتدين الاكبر واحد متدين في ال- في ال- في البلد احطه على راس الدوله كما كانوا يدعون البابا ويفعل ما يشاء ويقول قال الله ما, ما ينفعش يفعل ما يشاء لازم ايه دليلك على هذا الموضوع ولا انت منساق مع القرآن والسنة ولا ماشي بهواك وضربنا مثالين للدولة اللي ماشية بهواها اللي هي الدولة الثيوقراطية الدينية الأوروبية أيام البابا والدولة الشيعية الإيرانية الدول ماشيه بدماغها ما عندهاش دستور قانون لان عندها البابا كان معصوم وعند الشيعه الامام معصوم وقلنا ان الكلام ده احنا لا نقره ولا نقبله فاحنا عايزين دوله يعني مدنيه لكن دوله تعتمد على القران والسنه ولا تخالف ما امر الله عز وجل به بحاله من الاحوال فلازم انا افرق في الاول لأن ال talk shows دلوقتي وال والبرامج الفضائيه الكتيره بتعتمد على الحوار و و- بيلعب بالالفاظ لعب كبير جدا في هذا المجال وياخدك للبحر ويرجعك عطشان لان هو عمال يتوهك هنا وهنا ويضرب لك امثله وي- وانت عايزها خمينيه وانت عايزها بابويه وانت عايزها كنسيه لاهوتيه يقعد فيتوهك وفي الاخر انا أنا مش عايزها كل ده طب خلاص خليها بقى ايه دوله مدنيه ويقصد علمانيه فخلي بالنا من هذا الموضوع وقبل ما نعرف نحكم على الشيء لازم نعرف تقصد بيه ايه الامر الرابع قلنا نعم للتعديلات الدستوريه خدنا فيها درس كامل والحمد لله الامور يعني مشيت و- وحصل ال- الاستفتاء لكن هنا افكركم بحاجتين مهمين جدا الحاجه الاولانيه ان آه، هي ليست قضيه حلال وحرام ان القضيه قضيه اجتهاد يعني ممكن الناس اللي قالت آه نعم تكون عايزه مصلحه الامه والناس اللي قالت لا عايزه مصلحه الامه او بعض هؤلاء يريد مصلحه الامه وبعض هؤلاء يريد مصلحه الامه وده اختيار يعني ممكن اعمل الدستور الاول ولا انتخابات الاول اعمل ده الاول او ده وشوف المصلحه فين وما- و- و- وحيث كان اجتماع الناس ان شاء الله تكون المصلحه فما فيش فيها يعني آه، موضوع حل وحرمه هي كل الامور داخله في اطار الحل الحلال ان شاء الله رب العالمين يجوز هذا ويجوز هذا في نفس اطار دائره الحل فديت كانت نقطة مهمة جدا لأن حصل عليها صراع فكري بعد الانتخابات وأثناء ال- الاستفتاء يعني وبعد الاستفتاء. النقطة الثانية مهمة جدا إن ما زال إلى الآن يا إخواننا وأنا بقول الكلام ده عشان أنبه الناس إنها تحافظ على حقوقها. ما زال إلى الناس إلى الآن من الناس أو من الطائفة التي قالت لا من يقوم من يعيد الأمور عشان ينفذ رأي لا برضه. ضاربا بعرض الحائط موضوع الشورى اللي حصل ده وموضوع الاستفتاء 76% ولا اكتر من ال... كم 77% وشويه يعني قالوا آه آه نعم فعايز يلف عشان يحقق رغبه ال 23% ويعمل البرامج الفضائيه ويضغط عليك ضغط اعلامي تاني على امل انك تنسى وتلاقي فجاه انشغلنا في تعديل الدستور وخدنا سنه سنتين والانتخابات اتاخرت وضرب بعرض الحائط بش- براي الشعب فنحافظ على هذا الحق ودايما نكون مصحصحين واخدين بالنا وانا الحقيقه كنت سعدت جدا في يوم الجمعه اللي فاتت لما كنا في ميدان التحرير في موضوع في الانتفاضه الفلسطينيه الثالثه كنا واقفين في ميدان وكنت ب... و- و- يعني في المنصه كنت واقف في المنصه مع احد ال- ال- الشخصيات بدون ذكر اسمه يعني من اللي كانوا بيقولوا لا طلع على المنصه بيتكلم عن المفروض بنتكلم على فلسطين وعلى الفتنه الطائفيه اتكلم كلمه سريعه كده على فلسطين عابره كلمه سريعه عابره على الفتنه الطائفيه ثم قال وما زلت انادي بتأجيل الانتخابات حتى يتم تعديل الدستور يا عم انت فين انت ما خلاص الموضوع خلص انت والله العظيم يعني ايه الفتن ديت لسه فاكر فكنت في غاية السعادة لما لقيت الناس كلها لا آه لا آه الناس مصحصحة الحمد لله قال خلاص إيه وحتى وان رفضتم فده رايي طب رايك خلاص كان زمان رايك ده كنت تقوله قبل يوم الاستفتاء براحتك بقى انت ايديك معانا في اللي احنا اخترناه مش مش هت يعني حتى لا يجوز لك ان تعتزل وتقول والله ال 23% دول ده خلاص احنا مش هنشتغل في تعمير البلد اشربوا انتوا بقى قل- قلتوا نعم الله مش الشورى دي ده ايه النظام ده يعني ما مشيناش على رايك نهد النظام كله فما فارجوكم خلي بالكم من هذه الامور عشان بيلتفوا بيلتفوا الاعيب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الحاجه الخامسه قلنا حاجة جميلة قوي المجتمع المصري قابل قابل لتطبيق الشريعة الإسلامية وضربنا أدلة على ذلك وعملنا الاستبيان اللي احنا قلنا فيه وإن شاء الله نعرض نتائجه في آخر الدرس النهاردة ف... والاستبيان قال هذا الموضوع ان الشعب فعلا قابل لموضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه ومفيش خوف يا اخواننا من هذا الموضوع الشريعه الاسلاميه مش بعبع الناس يعني يا رب يستر ده مصلحه يا ابني ده احنا عايزين الخير هو الشريعه الاسلاميه دي حاجه هتخوفك وتهددك وانت تقعد كاشش في بيتك شريعه ربنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مين ده اللي كاره الرحمه مين اللي مش عايز رحمة؟ الشريعة رحمة والله العظيم رحمة وهداية ونور وعدل وتقى وورع و... وأشياء كثيرة احنا ما نحلمش إننا نعيش في أحسن منها مطلقا لا يمكن ف ال- المجتمع المصري المصري بشكل خاص جدا وطبعا المسلمين كلهم ان شاء الله يكون عندهم هذه الخاصيه بس المجتمع المصري فطرته طيبه للغايه والناس فعلا بتحب الاسلام وشعب متدين بالفطره حتى لو كان منحرف بيعمل اشياء يعني لا ترضي الله عز وجل لكن جواه حته كده بتقول له انت بتعمل حاجه غلط خلي بالك وتلاقي الواحد يعني عامل كل الموبقات ولما تيجي تكلمه يقول لك ربنا ايه غفور رحيم برضه هو طمعان فيها برضه هو مش عايز يعني يقول لك انا انا فاسق وانا مش مؤمن ما حدش يقول كده دايما ر- وربنا رب ايه قلوب يعمل كل اللي يعمل بس الكلام ده فيه جانب ايجابي ان هو ما زال يقدر الشريعه ويقدر الدين ويقدر الله عز وجل فبيقول لك اه انا لا انا ما تقوليش انا بغضب ربنا انا بيني وبين ربنا عمار وانا اتصالات يعني هو هو ده فكره بس ما فالشعب متدين بالفطره فاطمئنوا لما يوم ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بتطبيق شريعه ان شاء الله هتلاقي الناس دي كلها مستريحه ومبسوطه ومطمئنه أدر- اديكم مثال عابر سريع موضوع الريان زمان طبعا دلوقتي ممكن الملفات تتفتح من جديد ونعرف بقى اصل القصه ايه لان احنا اتدلس علينا طبعا من الاعلام الفاسد من الحكومه ال- ال- الحراميه اللي كانوا ماسكيننا ديت اتدلس ما مش عارفين ايه في اين الحقيقه إيه اللي حصل اصل كان في بعض المخالفات هو ايه اللي ما فيهوش مخالفات في الدوله اشمعنى ده اللي اتحزبته كده هذا الحزب عليه ايه اللي حصل في الريان لما بدأ ال- ايه الشيء المميز في شركة الريان عن الشركات الأخرى اللي خلت الدنيا كلها تتسحب من مصر وتروح لهذه الشركة توجه الإسلامي ان انت حسيت ان مالك ممكن يعمل ربح حلال الناس كلها حاطة فلوسها في البنك وايديها على قلبها ربنا يستر ويغفر لي وعمال يلف على الفتاوى من هنا ومن هنا عشان يسهل له الموضوع قلبه فيه شيء حاسس ان الموضوع فيه ربا وبياخد فتوى من هنا حلال حلال حلال وحلال حلال حلال مش قادر يتحمل وهو طبعا انتوا عارفين الجو كله كان حلال كل الفتاوى حلال وما تراه الحكومه فهو الحلال يعني هنا الحكومه رايه هذا اجيب لك ادله عليه والله العظيم ده شيء خطير جدا والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخشى علينا من المؤمن لان ايمانه يمنعه من ايذائك ولا يخشى عليك من الكافر لانه واضح الكفر لكن يخشى عليك من المنافق عليم اللسان المنافق عليم اللسان منافق بس عنده علم بالقرآن والسنة فيعرف يجيب لك آية ويجيب لك حديث يتوهك فتعرف اه ده شفت بقى الشيخ جزاه الله كل خير طلع الربا حلال ف... ونمشي في الموضوع ف... فدي قصة فلما طلع شركة تقول يا اخوانا انا هدي لك ربحية حلال ناس والله كتير جدا جدا راحت مش عشان هم بيدوا نسبة أكبر وإن كان طبعا في ناس راحت عشان النسبة الأكبر وفي ناس من الحكومة الفاسدة كانوا حاطين فلوسهم في الريان اه مش عارف بيدوروا على الحلال حلال مين ويعرفوا حاجه اسمها حلال هم دولت كانوا رايحين عشان المكسب اكتر لكن في ناس كتيره جدا جموع جموع من الناس كانت هناك علشان ال- الربح ده ان شاء الله يكون حلال وناس بتدور يعني بحرص على هذا الموضوع تسال فالشعب المصري بفضل الله قابل لتطبيق الشريعه الاسلاميه الامر السادس القاعده السادسه انا ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم احنا خدنا عدى سبع دقايق مش كده من اول ما بدانا سبع دقايق و... سبع دقايق ونص الامر السادس يمكن يا اخوانا خدنا فيها درس دي برضه يمكن التدرج في تطبيق الشريعه الاسلاميه لكن لازم اللي يكون بيمسك بزمام التدرج ده حاكم مسلم عنده رؤيه يعني مش التدرج في الشريعه الاسلاميه مش معناه اللي تلحقه اعمله وخلاص وكويس ان جات لنا فرصه نعمل كذا نعمل لا مش ده القصد القصد ان انت تبقى ماسك دفه القياده ثم تتدرج في تطبيق الشريعه عشان الناس ما آه، ما ت- ما تستغربش الوضع زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال الكلمه الجميله بتاعته قال لو حملت الناس على الحق جمله واحده تركوه جمله واحده هو بيتدرج في الموضوع فالتدرج في التدرج في التربية هذه أشياء غير التدرج في انتهاز الفرصة قلنا الكلام ده قبل كده في درس سابق ايه الفرق الفرصة فرصة الحكم لازم تنتهز لأنها لو تدرجت فيها تروح منك والشريعة ممكن تتدرج بعد ما تكون انت خدت الفرصة ومسكت الفرصة تدرج بقى او في التربية تدرج ان كل من مرحلة الى مرحلة اعلى الى اعلى الى اعلى براحتك التدرج سنة من السنن الكونية فعلا لكن في انتهاز الفرص قلنا لا ضربنا مثال ماتش الكورة انا ما اجيش انا كده من الشارع اخش على الماتش بنعمل عمليات احماء ونجري ونتدرب قبلها بيومين ثلاثه وقبلها بيوم ولحد يوم الماتش بنتدرب واللعيب اللي بينزل بينزل الاول يلعب شويه كده في ال track يتدرب وبعد كده بننزل نحط مع بعض خطه وفي الاول بنبتدي انا حببتكم في الكوره ها ها ما- ما- مش ناقصين انتوا حب الكوره ده حاجه عابره يعني وبعدين ت- ابتدي الفريق يعمل خطه خطه لحد فوق- فجاه جت فرصه قدام الجون الجون مفتوح وابو تريكه واقف قدام الجون نعمل ايه يتدرج يقول لك لا ما اصل برضه عشان الجمهور ما يتسرعش اللي دخل جون فجاه كده خلينا ناخدها واحده واحده يقوم راجع بالكره تاني ايه المنظر ده ده مره الخطيب خد انذار في الموضوع ده والله انا مش لا اهلاوي ولا زملكاوي بس انا فاكر الماتش ده كان الاهلي كسبان الزمالك 7-0 انا طبعا بصرف النظر انا ما عشان ما استلكمش حزب و... وفرق ما اقصدش والله شيء- اي شيء كان سبعة كان اشبال كان لسه تحت يعني مش الفريق الاول كان سبعة صفر والخطيب رقص الناس كلها الحمد لله ودخل على الجون وبقى قدام الجون جت الفرصه ما رضاش يحط الجون ورجع بالكره تاني مسخرة يعني بقى يعني مش معقول الجون فاضي و... فالحكم اداله انذار ما ينفعش الحكم اداله انذار ان لما عندك فرصة لازم تنتهزها تخيل ده احنا بندي انذار لكل واحد جات له فرصه ما انتهزهاش وفكرت بموقف الخطيب وهو عبره في التاريخ تمام طيب الموضوع السابع او القاعده السبعه طبعا انتوا استميتوا كده انهم عشرة مش كده احنا ماشيين في سكه عشرة كده وفي الاخر تلك عشرة كامله وريحكم ان شاء الله الموضوع السابع لن ياتي زمان يسمح فيه الغرب باقامه دوله اسلاميه لو انت خايف من الموضوع الغرب ده مش هيجي وقت يكون احسن من كده هو عمره ما هيديك فرصه قديما وحديثا هو وضربنا امثله على كده كتير وادله من التاريخ وادله من الواقع وافكركم بحاجات سريعه للغايه اولا الغرب الان مضطرب للغايه لكون حصل مشكله في تونس ومشكله في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا مش ملاحق ففرصتك دلوقتي احسن من فرصتك بعد ما يرتب اوضاعه وادي يا عم الغرب دخل زي الاسفين في ليبيا وبدا الناتو يخش ويحط رجليه ويعمل تربيطات و و ومش بعيد تلاقي الكلام ده كمان حصل هنا وهنا وهنا وهنا فلو انتهزنا لو ضاعت لو استنينا والفرصه راحت لعل الغرب يدخل بشكل اقوى ومدروس وطبعا هم مش ساكتين واللي منكم قرا مقال للاستاذ فهمي هويدي من يومين فتش عن التمويل خطير والله خطير فرنسا بتقعد مع ناس من عندنا هنا من مصر وذكر اسماء هو في في المقال بتاعه ذكر اسماء راجعوا المقال ذكر اسماء وان فرنسا استدعت الايام دي يعني لسه من ايام قليله استدعت مجموعه تمثل بعض الرموز في مصر عملت معاهم ديل اتفاق والاتفاق ده المفروض ان هو سري بس في واحد كشفه لما رجع جزاه الله خير اتكلم يعني وكشف الموضوع وكتب عنه فهمي ويدي ان هي زي دي اللي تدعمهم علشان تؤدي الى علمانيه الدوله واقصاء الاخوان تحديدا عن قياده الدوله في هذه الفتره القادمه سواء مجلس الشعب او في الانتخابات رئاسه الجمهوريه فهم بيعدوا وشغالين في هذا الموضوع لكن لسه الامور عندهم مضطربه لان عندهم مفتح له كذا باب في كذا حته فلو انتظرت اعدادهم ده هيجيب هيجيب نتيجه الحاجه الثانيه ان الغرب قلنا مهيئ نفسيا انك تيجي وقلنا ذكرنا امثله من الجرايد ومن اقوال السياسيين واقوال الاعلاميين والناس كلها فاهمه ان انت طبيعي انك جاي ازاي ما تجيش يعني بعد هذا ما راوه الطبيعي انك تيجي فلو انت جيت امر طبيعي وهو مهيئ نفسيا ليه وذكرنا قصه هرقل لو انتم فاكرين وحيي بن اخطب وغيره من الناس اللي كانت مهيئه نفسيا لقدوم الاسلام فكانت حربها هزيله لانه عارف انه مغلوب فده دي قضية مهمة والحاجة الثالثة الغرب حقيقة الآن في نزول يا اخوانا زي ما curve الأمة الإسلامية ما شاء الله بيطلع دلوقتي الكيرف بتاع الغرب بينزل دلوقتي واللي يرصد الموضوع يتابع كده التغيرات الموجودة في آخر خمس سنين تحديدا هيلاقي الأمور بهذه الصورة وراجعوا بقى موضوع الأزمة المالية وراجعوا موضوع الانتكاسات العسكرية هنا وهناك وعدم القبول العالمي للغرب والفرقة اللي بتحصل في بعض العلاقات والنمو بعض الرموز الاخرى زي الصين وزي غيره وتحدث عوده التوازنات من جديد امور تانية كتيره جدا التعليم وكانت اوروبا وكانت امريكا عندها مشكله كبيره جدا مشكله ان الجيل الاجيال اللي جايه مش عايزه تتعلم مش زي الاجيال اللي, اللي قامت على اكتافها امريكا قبل كده وكانت بتقدس موضوع العلم ده فهم في نزول اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وكذا فرصتك هتستنى شويه دورتهم ما تخلص ويطلع وحش جديد يقود الدنيا زي الصين مثلا وانت قاعد تتفرج تتفرج ان وقعت امريكا قامت الصين وقعت الاتحاد السوفيتي قامت امريكا طب وانت فين فديت ايه ديت فرصه اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسرها لنا يبقى لن ياتي زمان يسمح فيه الغرب باقامه الدوله الاسلاميه دي النقطه السابعه النقطه الثامنه اللي حصل فيها بعض الخلافات وال... بس هقولها عشان هي ملخص الدرس اللي كانش عاجبه الموضوع معلش يفوته اسمع الموضوع الدولة الإسلامية ليست دولة صدامية ولكنها دولة تعيش على موضوع التعارف تقدم التعارف على التصادم وتقدم السلام على الحروب إلا أن تضيع الحقوق لو ضاعت الحقوق فالأمة الإسلامية عز وجل الجهاد ذروة سنام هذا الدين فتدافع عن حقوقها وتقر الحق والعدل في ربوع الدنيا وذكرنا الآية الكريمة التي قسمت يعني غير المسلمين إلى طائفتين طائفة متعدية على المسلمين طائفة غير متعدية وهي الآية واضحة في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وده كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح في القرآن الكريم الأمر التاسع لابد من التفرقة بين من يعادي المسلمين من وذكرنا مثال يعني ربنا سبحانه سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول ليسوا سواء وفي ايه ثانيه قالوا من اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذكرنا قصة فيتوريو أريجوني الصحفي الإيطالي وموقفه الإيجابي مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين وموقف الشعب الإيطالي المخالف لموقف الحكومة الإيطالية يعني شفنا قد ايه الشعب الايطالي استقبل فيتوريو أريجوني باعلام فلسطين وازاي الناس الشعب ما قالش كلمه سلبيه واحده على شعب فلسطين مع انه اه اتقتل احد الايطاليين في ارضه واللي قتلوا هذا الرجل برضه فلسطينيين اثنين فلسطينيين واحد اردني فلم الشعب كان فاهم بينما الحكومه الايطاليه خدت موقف اخر تماما وحتى ما راحتش عزت اهالي اهل القتيل مع ان اهل القتيل دول حكوميين يعني امه كانت رئيسة بلديه زي ما قلنا فذكرنا ان في لازم افرق زي ما كان الرسول بيفرق كان بيفرق بين مطعم بن عدي وبين ابي جهل يفرق بين ابي البختري بن هشام ومثلا وليد بن المغيره او عقبه بن ابي معيط فرق بين ده واحد كان فرق ما بين سهيل بن عمرو وبين اللي قبله مكرز بن حفص او غيره قال قد سهل امركم مع ان الراجل اللي جاي ده كافر وبيسجد دلوقتي العزله لكن ده طبيعته هينه سهله غير التاني اللي طبيعته غليظه جافه ففرق ما بين الاثنين وخد على ضوء التفرقه ديت فعل وتصرف الامر العاشر والاخير في هذه الدروس ذكرنا ان مصر نموذج فريد مصر مصر نموذج فريد فلما تيجي تدرس النماذج الإسلامية الموجودة حوالينا في الساحة لازم تعرف الفرق بين الظروف اللي عندهم والظروف اللي عندنا وطبيعة الشعب المصري وطبيعة الشعب في التجارب التي تحيط بنا وذكرنا تجارب يعني خمسة في الدرس الماضي ذكرنا تجربة السودان وتجربة طالبان وتجربة تركيا دي الأربع نماذج يعني ناخد منها أشياء الشيعي فديت خمس نماذج وكنا قلنا يعني النموذج الماليزي ما اتكلمناش عليه والنموذج الماليزي الحقيقه من النماذج الطيبه اللي محتاجه تتراجع وتدرس ولعل من اهم الاشياء اللي ممكن نستفيدها من النموذج الماليزي ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه النموذج الاقتصادي الحركه الاقتصاديه عندهم حاجه كانت متميزه للغايه وقدروا يطلعوا بالبلد من يعني راقي وبيحرصوا على البعد الاسلامي في الاقتصاد بتاعهم والنقطه الثانيه قضيه العلم هي اخذوا برضه بالعلم والتكنولوجيا بشكل بارع وباهر وانا زرت الحقيقه ماليزيا وزرت المدينه اللي هي السايبر جايا اللي هي المدينه العلميه اللي عندهم دي الالكترونيه والشركات الكتيره الهائله اللي فتحوها وما شاء الله لا قوه الا بالله عندهم دلوقتي مركز متميز للغايه في دول العالم في التقنيه وخاصه تقنيه الكمبيوتر الكمبيوتر والحاجة الثالثة المهمة جدا عندهم موضوع التعايش بين العرقيات والجنسيات والأديان المختلفة وده يهمنا احنا كمصريين في دراسته عشان احنا عندنا مشاكل الفتنة الطائفية ومسلمين ومسيحيين وكلهم في مشكلة نبص عملوا ايه ندرس التجربة الماليزية في هذا الموضوع ولعلنا ان شاء الله نبقى نفرغ ليها في يوم من الأيام درس عشان ناخد فيها العبرة لأن طبعا ماليزيا زي ما انتم عارفين حوالي 60% مسلمين فقط ما هيش دولة كل اللي فيها اسلاميين يعني 60 65% منها مسلمين وفيها حوالي 30% صينيين بوذيين اما بوذي يا اما شيوعي وطبعا محاصرين بعض يعني يا اما وثني يا ملحد خالص شيوعي والباقي هندوس بقر يعني ف مش هم اللي بقر بيعبدوا بقر يعني ف- فده الوضع ال- اللي في اللي في ماليزيا دولت ماليزيين كلهم يعني الصينيين دولت مش واحد صيني جاي يتاجر في ماليزيا ده ماليزي معاه باسبور ماليزي مولود في ماليزيا ابوه ماليزي امه ماليزيه بس من زمان قوي كان اجدادهم جم هنا لكن خلاص بقت بلدهم وكذلك الهندوس اللي موجودين مش هنود بي- بيدوروا على فرصه عمل في ماليزيا لا هم ماليزيين فالشعب الماليزي 65% منه ملايو اللي هو مسلمين و30% صينيين بوذيين شيوعيين و5% هندوس ومع ذلك ما شاء الله ما فيش عندهم حوادث الفتنه الطفيفه حصل عندهم مرتين ثلاثه وكانت كوارث لان انت لو حصل حرب طائفيه في داخل بلد اهليه طبعا انتم مش عارفين من اشرس الحروب اللي ممكن تحصل ان كل واحد عارف دقائق التاني ومختلطين ببعض وبتبقى كوارث لا تنتهي فحصل عندهم مرتين ثلاثه اتلدعوا مرتين ثلاثه من كوارث حصلت في البلد وخلاص على كده فربنا يحفظ مصر يا رب ويحفظ كل بلاد المسلمين من الفتن بكل انواعها فدي التجربه الماليزيه بايجاز شديد استفتاء ومسألة كميل إشحاتة ومسألة الفتنة الطائفية كميل إشحاتة مش أنا هأتكلم عليها كنت نفسي أتكلم عليها لأن في بعض الإخوة جزاهم الله خير في الإنترنت أهدوني بعض حسناتهم في انهم تعدوا تعدوا عليا بشكل غير لائق في الانترنت في بعض المواقع الاسلاميه وانا ما اعرفش يعني ايه موقع اسلامي يعني ايه كلمه تعريف اسلامي دلوقتي لما يكون في شتيمه وفي يعني خروج عن حدود الادب وفي طز فيك وفي مش عارف جاهل وفي كلام شتيمه يعني شتيمه لا تليق ابدا بالمسلمين ويعني طبعا احنا نبرئ المسلمين من انهم يكونوا بهذه الصوره للاسف الشديد ده موجود لانهم اقتطعوا قطعه من فيديو كنت في مو- في مكتبه الف واتكلمت على قضيه كمال شحاته بشكل معين بصوره معينه يعني خدوا اجتزأوا حتة وبدأوا يتكلموا عليها بشكل غير لائق بالمرة فأنا إن شاء الله كنت عايز النهاردة أتكلم وأرد وأنا ليس من عاداتي إن أنا أقعد كل ما حد يتكلم في ال في ال في الإنت- الانترنت ولا في الفضائيات ولا في الجرايد على حاجه اقعد اجري ورا كل واحد قال حاجه واقعد اقول له بس تفسيرها كذا انت تضيع تضيع وقت حقيقه بضيع وقتنا وجهدنا لكن احنا بنشتغل بما يرضي الله عز وجل وخلاص بنكمل طريقنا لكن لاهميه الموضوع والانعكاسات هذا الموضوع المستقبليه على البلد فانا ان شاء الله هاجل الكلام عليه للمره القادمه مع موضوع الفتنه الطائفيه يبقى الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم على قضيه الفتنه الطائفيه في مصر اسبابها ايه قصتها ايه ايه مشكله بدات من امتى ايه علاقه المسلمين بالنصارى من اول ما الفتح الاسلامي دخل مصر والى يومنا الان ايه فترات القلق التي حدثت في تاريخ مصر بين المسلمين والنصارى وايه فترات الامان والهدوء التي حدثت وايه اللي ورا الاحداث دلوقتي وايه اللي ممكن نعمله وايه الرد على من تكلم في قضيه ك- آه، كاميليا شحاته في الفيديو اللي اتعمل عليه ده هقول ان شاء الله الكلام ده كله في المره القادمه لكن اختم الدرس النهارده بالحديث عن موضوع الاستبيان الاستبيان بفضل الله جزاكم الله كل خير عملتوا جهد فيه كبير واضح ان انتوا نشرتوا ال- الاوراق فعلا في اوساط م- متباينه ومختلفه لانها جت نتائج متنوعه آه، كتيره الفضل الله الاستبيان بتاعنا 13568 ورقه وده رقم جيد جدا شريحه يعني معقوله آه، و- ويشجعنا اننا نعمل استبيانات تانية لان رفع الواقع في غايه الاهميه لوضع خطه لما تيجي تعمل خطه لما تيجي تعمل تبني عماره بتعمل مجسه ارض الاول تشوف الارض دي شكلها ايه طبيعتها ايه قبل ما تبني عليها بالنسبه للسؤال بتاع هل تفضل مرشحا اسلاميا عشان موضوع النقطه السادسه اللي قلناها النهارده ان الشعب المصري يقبل بتطبيق الشريعه الاسلاميه شوف 74 و2 من عشرة في هنقول 74% قالوا نعم نفضل مرشح ذا صبغة إسلامية يعني ثلاث أرباع الشعب على هذا الاستبيان يفضل مرشح ذات صبغة إسلامية و10% تقريبا مترددين 9.9 من 10% مترددين يعني ممكن برضو يقبل مرشح ذات صبغة إسلامية بس المشكلة إن هو ما عندوش مرشح معروف دلوقتي فهو متردد عشان كده والحاجة اللي واللي قالوا لا مش عايزين مرشح ذات صبغة إسلامية 15% و8 من عشرة يعني قول 16% اللي هم مش عايزينه ذات صبغه اسلاميه مش عايز يقول ذات صبغه اسلاميه طبعا الاستبيان ما فيهوش هات وخد ما فيش قد يكون مش عايز عشان هو مش عايز دين او قد يكون مش عايز متخوف من الجماعات الاسلاميه او يكون مش عايز انه مش فاهم يعني ايه اسلام بس هو من جوه بيحب الدين وبيصلي وبيصوم و و و فالله اعلم ده محتاج دراسات تانية طيب هل ترى الاعلام المصري صحافه وتلفزيون محايدا في التعامل مع الاسلاميين 77% قالوا لا يعني ثلاث ارباع الشعب المصري ما تضحكش عليه وعارف ان الاعلام غير محايد ومدلس مدلس في اعضاء هيئه التدليس ف... فهم مدلس للاسف الشديد ضحكوا على الناس وبيعمل افلام كبيره جدا ويصرف اموال كتيره وديكورات هائله ويجيب شخصيات ودكتورات و... وده الاستشاري فلان والخبير في كذا و... بس ما عرفش يضحك على الناس برضه 77% عارفين ان الاستعمال ان ال- ال- الاعلام بي... بيدلس على المصريين و10% مترددين و12% قالوا ان الاعلام المصري محايد في تعامله مع الاسلاميين دي ارقام يا اخوانا يعني دي ارقام والارقام حجه وممكن تدي لك يعني نور ممكن تكون قريبه من الحقيقه مش هي الحقيقه بذاتها لان ممكن طبعا الشريحه اللي اتاخدت مش شريحه مظبوطه 100% ما نزلناش اسوان وما نزلناش مش عارف مرسى مطروح وما شفناش بورسعيد و... صح الكلام ده مظبوط بس تديك شكل مش هيكون احنا هنا 77 ويكون الصح 20% يعني هيكون قريب منه مش هيكون بعيد عنه بعد كبير ما انطباعاتك عن جماعة الإخوان وما انطباعاتك عن السلفيين سبحان الله النتيجة جت غريبة شوية جت تقريبا متطابقة بالنسبة للإخوان وبالنسبة للسلفيين وكأن اللي بيحط مع أن ال- النتائج ممكن تبقى في كل واحد مختلف عن التاني ده قال نعم هنا وقال لا هنا وده قال نعم هنا وقال لا هنا لكن في النهاية في النهاية النتيجة طلعت واحدة واحدة الانطباعات عن جماعة الإخوان إيجابية عند 53% من الشعب وعند 51% آه، من الشعب إيجابية عن السلفيين فإيجابية هنا وإيجابية هنا تقريبا نسبة متقاربة جدا جدا والانطباعات سلبية عند 25% عن الإخوان وعند 25% عن السلفيين ومترددين 21% ونص عن الاخوان و23% ونص عن السلفيين مترددين في الحكم طبعا السلفيين ممكن يكونوا خسروا شويه الاعلام ضاغط في الفتره اللي فاتت دي عن السلفيين وموضوعات امبابه والحاجات دي كلها الاستبيان معمول قبل الاحداث ديت فممكن نرجع نعيد ال- الاستبيان تاني عشان نعرف الاوضاع ايه عشان ندي بس هتكون قريبه من كده مش هتكون بعيده قوي عن كده كتير وخاصة إن الناس أصلا مش مصدقة الإعلام بس الزن على الودان ليه فعل السحر زي ما أنتم عارفين. فده شيء جيد على فكرة لأن النظام السابق بقاله 30 سنة بيشتغل فبعد 30 بعد 30 سنة من الهجوم على الإسلام وعلى كل من يحمل راية الإسلام ما زالت انطباعات 50% من الناس إيجابية و يعني ها بيفكر في الموضوع و- وربع الشعب انطباعاته سلبيه فده يعني ايه ده شيء مش وحش بس دورنا احنا بقى بعد هذا الاستبيان ان انا اروح لل 25% دول اتعرفهم انا مين مش هطمن انا كده ان 50% لا 50% مش رقم كويس احنا عايزين اكتر من كده كتير لان الناس الحمد لله انا احسبهم على خير وانا ازكي الله احدا سواء الاخوان ولا السلفيين فاحنا عايزين الناس تعرفكم بشكل اكتر تختلطوا بالناس بشكل اكبر الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم مرشح رئاسه الجمهوريه اكبر مشكله تعرضنا لها في الانترنت جالنا 7000 اسم يعني ناس كل واحد ب- ل- يعني لان لسه ما فيش اعلانات واضحه الا عند بعض الاسماء فالناس مختلفين اختلاف كبير جدا جدا جدا عندنا 4926 واحد يعني 36% لم يحددوا بعد وعلى فكرة استفتاء مصر اليوم والأهرام قبل كده نفس الحكاية برضه نسبة حاجة و30% لم يحدد بعد فده بيمثل حالة الاضطراب اللي عند الناس لعدم وضوح الرؤية مين المترشح ومفيش حد مالي عينين الناس فأغلب الجمهور ده أكبر رقم 36% ده ما حددش لسه ففي فرصه لسه للشغل مش كده؟ ده معناها كده ما انا عندك لسه فرصه للشغل ما هو 36 في دولت ده رقم مهول يعني لو انا عندي 41 مليون مصوت انت بتتكلم على حوالي 12 13 مليون او 14 مليون لسه ما حددش فرقم محتاج شغل ومحتاج جهد كبير جدا بعد كده هقول لكم اسماء العشره العشرة الأوائل الأول لم أحدد الثاني عمرو موسى عمرو موسى جايب 15 وسبعة من عشرة في المية أو 15 وسبعة وسبعين من مية يعني 15 وتمانية من عشرة داخل على 16 في المية يعني وده أعلى رقم وبعيد عن اللي وراه بعيد عن السامعين فخلي بالك يعني ده ده استبيان انتوا اللي جامعين انتوا اللي عملتوه مجمعين يقول لك والله انا انا غلطتي ليه يا عم احنا بنمشي بالواقع انت عايزه ولا مش عايزه دي نتيجه موجوده في الاستبيان هنحللها ازاي ممكن احللها للصبح بمليون طريقه بس انا بديك ارقام ظهرت في الاستبيان الارقام ديت هنتعامل معاها ازاي دي قصه تانية اسبابها ايه دي قصه تانية برضه واحد يقول لك اصل احنا وزعنا مش عارف ايه ما الكلام ده في الاسم لا تقوله واخد بالك انما انما ديت ارقام يعني ارقام آه نراها طبعا ليه الكلام ده واحد بيكتب انا عايز مرشح للصبغه الاسلاميه فوق وتحت واخد عمرو موسى ده كتير ان هو ما يعرفش حد هو ده الاعلام ضخ في هذا الموضوع بشكل كبير فهو يعني ولما يجي يقارن اي انسان بحسن بركه يطلع كويس اي فهو لو قارن عمرو موسى بحسن احنا كنا فين الحمد لله قوي ف وبحب عمرو موسى بكره اسرائيل اكيد برضه ساعدت ساعدت في الموضوع وشعبان عبد الرحيم واضح ان هو مؤثر للغايه في الانتخابات القادمه. الثاني بعد عمرو موسى البلد ايه؟ والكلام ده مش غريب الاعلام شغال الاعلام ده اداه خطيره جدا لعلنا نخرج من القصه دي ان من الزم اولويات هذه المرحله انك تعرف تعمل اعلام يوصل للناس الاعلام بتاعنا بيتكلم معانا احنا برضه قناة الناس وقناة الحافظ والبركة والرحمة والحب والمحبة والألفة كل القنوات الجميلة دي كلها المعاني الإسلامية اللطيفة دي بتخاطب الإسلاميين بس عايزين بقى ننزل نخاطب الشعب في ناس ما ما, ما بتشوفكش فديت قضية محتاجين هنحلها البلدعي جايب 6 من 10 6% 6 و3 من 10% 6 الثاني جايب 6 بعد عمرو موسى 16 16% الثاني جايب 6% 6 من 10% اسلامي يعني الناس اللي كتبت اسلامي دون ان تحدد الاسم آآ آآ 834 ورقة يعني 6 من 10% برضه بس بعض البلد البلد 6 و3 من 10 دي 6 و1 من 10 عايزين اسلامي ف يعني الحمد لله يعني لو طلع حد اسلامي ممكن ها بس طبعا يعني محتاجين جهد كبير الرابع بقى الرابع بقى الرابع العبد لله الرابع رغب السرجاني رغب السرجاني أربعة وثمانية وسبعين من مية نقول أربعة وثمانية من عشرة وأنا قلت قبل كده في ندوة سيد الصاوي قليل من الحكام يدخل الجنة فلو انتوا بتحبوني خرجوني من الموضوع ده عشان نخش عشان نخش الجنه لا انا بقول خليك من القليل انا هلعب على كتير انا واحد بيقامر بالجنه يقول لك ان شاء الله في احتمال ضعيف جدا اخش الجنه بس هحاول وفي فرصه كبيره تخش الجنه من الناحيه الثانيه يعني شوف اولها أولها ملامة طبراني والبزار بسند صحيح أولها الإمارة أولها ملامة وثانيها أو أوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إيه يا عم ده ده بايظة في كله ده مش الأول متعة وبعد كده هتاخد على دماغك ده من الأول بتتدهدل من أول ملامة وبعدين ندامة وبعدين عذاب يوم القيامة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي يوم القيامة وإنها ندامة وإنها ندامة يوم القيامة يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل السلامة الخامس هشام البسطويسي أربعة وثلاثة من عشرة في المية والسادس أحمد شفيق ثلاثة ونص في المية والسابع الشيخ محمد حسان ثلاثة اتنين اتنين وتسعة من عشرة في المية والثامن كمال الجنزوري عبد فتوح 364 آه، عصام شرف 193 193 بعد كده آه، حمدين صباحي بعد كده نمرة آه، 11 عشان هو جايب 192 قريب من عصام شرف بعد كده بقى نزلنا 160 و... او 159 وبدانا نخش في ارقام آه، بسيطه جدا عبد الله الاشعل عمر سليمان زويل محمد سيف العوا جايب 146 صوت يعني 1% تقريبا وطبعا في مشايخ كتير قوي مشايخ كتير قوي موجودين الشيخ محمد آه، اسماعيل المقدم الشيخ ابو اسحاق العو- الحويني دكتور عصام الاريان الشيخ صفوت حجازي آه، مجدي احمد حسين آه، خي- باشمهندس خالد الشاطر آه، يعني اسماء كت- الشيخ حازم طلحه ابو اسماعيل طبعا الشيخ حازم طلحه ابو اسماعيل ما اعرفش ايه المشكله هنا جايب 27 صوت فقط يعني 2 من 10% مع انه اعلن الترشح بس هو طبعا الاستبيان ما كانش اعلن في الترشح للرئاسه اعتقد ان هو اعلن اه الشيخ حازم اعلن او هيعلن اه يعني هو فهو يعني ده ده اعتقد ماشي يعني طيب دلوقتي في مشكله اقول لكم على المشكله الاكبر توقعاتي ال- السرجانيه القادمه توقعات سرجانية الانتخابات المصرية لو شاء الله كتاب كده ينزل بإذن الله يضرب السوق ما شاء الله فبيقول لي دكتور رغم السرجانية بتقول ايه بيقول ان هيحصل قبل الانتخابات اتفاق ما بين عدد من الاتجاهات باللغة المؤدبة كده الليبرالية تمام اتفاق هيعملوا جبهة مع بعض بعد ما يدرس الواقع جيدا وتشوف مين اكبر فرصه يا ترى فرصه عمرو موسى اكبر ولا البلدي اكبر صباحي اكبر ولا كذا كذا رمز من الرموز الليبراليه متوقع ان يعملوا مع بعض جبهه جبهه يعني اتفاق او جبهه اه، وحده معينه في اتجاه معين هذه الجبهة هيبقى فيها خمس أسماء فلو أنت بتنتخب تنتخب الخمسة دول مش عشان يبقوا الخمسة رؤساء هيبقى واحد منهم رئيس معروف هيقول لك الجبهة دي الرئيس فيها فلان الفلاني بس لو الرئيس ده كسب هيجيب الناس دي معاه هيبقوا في مركز اتخاذ القرار في الدولة هيبقى ده الرئيس وده النائب بتاعه مثلا وده وزير الخارجية وده وزير اللي مش عارف ايه وده ماسك آه، آه، الوزراء يعني الت- دي التقسيمة دولت هيبقوا في مراكز صنع القرار فجمهور ده وده وده وده ينتخب دي- دول فبيجمع اصوات دولت احنا لما جمعت انا هنا كل اصوات الليبراليين وزودنا عليهم 5% اصوات الكنيسه اللي هي غالبا هتخش معاهم وجمعت كل اصوات الاسلاميين طلع الموضوع متوازي تقريبا دول دول قد دول فلو حصل اتحاد بينهم مفيش حل غير اتحاد الاسلاميين الكلام ده كله على الاستبيان اللي هو برضو ما نزلش لعامة الناس اتوقع لو حصل مثل هذا الاتحاد هيحصل اصطفاف لعامة الناس مع الكتلة اللي فيها اسلاميين عشان الكتلة التانية فيها بعض الرموز المستفزة هم ممكن يلعبوها صح ويشيلوا الرموز المستفزة يعني ممكن نجيب سويرس ما يخش في القصة دي خالص و- والكنيسة ما تبقاش ظاهرة بس 100% هتدي لهذا الاتجاه الكلام ده كلام علمي انا بكلمكم كلام علمي بحت دي الحسابات اللي ممكن تتعمل في الفترة القادمة فكارثة الكوارث أن ينزل اثنين إسلاميين أو ثلاثة إسلاميين في الانتخابات والثلاثة يكونوا طيبين يعني كويسين لو في واحد إسلامي ضارب فكره ضايع ماشي مش مشكلة ما ده محدش هي- هيديله لكن المشكلة أن تنزل عندك رموز جيدة أكتر من واحد ده مليون يدوا دكتور عمنا ابو فتوح ومليون يدوا الشيخ صلاح حازم صلاح ابو اسماعيل ومليون يدوا مش عارف مين ومين وفي الاخر كل واحد بالمليون بتاعته او الاثنين ثلاثة مليون بتوعه مش هينجح والجبهه الثانيه هتنجح طبعا في ناس بتقول لك مش مشكله ينجح يشيلوها على اساس ايه على اساس ان البرلمان النظام الحكم في مصر هيبقى برلماني مش رئاسي فدور الرئيس هيبقى مش كبير قوي بس الكلام ده من ادراك انت بترسم على وضع نتمنى ان يحدث لكن قد لا يحدث قد يتحول النظام في مصر الى برلماني وقد يظل رئاسي وقد يصبح برلمانيا رئاسيا بجامع بالاثنين زي فرنسا ممكن يبقى رئاسي زي امريكا وزينا زي دلوقتي وضعنا دلوقتي او يبقى آه، برلماني زي انجلترا وزي الكيان الصهيوني او الحاجات اللي هي بيحكم فيها او زي تركيا او كده او يبقى برلماني رئاسي خليط لو كان برلماني رئاسي او رئاسي فالرئيس مهم جدا احنا لسه الكلام ده كله مش مستقر وحتى يا اخواني لو كان برلماني بس هو ده مش ساعي في وزاره الخارجيه ده رئيس الجمهوريه برضه يعني ليه دور برضه وليه برزنتيشن ليه عرض ليه صوره للدوله ليه كاريزما ممكن يقف يتكلم مع الناس يوجه الناس لاتجاه يمين او اتجاه شمال فمركز مهم للغايه طبعا مجلس الشعب مهم جدا برضو والكلام اللي قلناه دوت ال- ال- المعلومات والارقام اللي قلناها ديت ان شاء الله هننزلها على الموقع عندنا عشان تبقى معاكم كلها متاحه آه، ال- آه، المعلومات ديت المفروض نستغلها برضو في موضوع مجلس الشعب لان في مجلس الشعب برضو انت ممكن تكون يعني آه، محتاج لهذه المعلومات عشان تعرف مين اللي هينجح في دايرتك وجو عام بتاع الشعب ايه خلي بالك احنا هنواجه ظروف جديده ان شاء الله تكون كويسه بس هي جديده على سبيل المثال الاخوان طبعا ما شاء الله بيخشوا الانتخابات بينجحوا في وجود النظام السابق ايام حسني مبارك ولازم يزور الانتخابات عشان يسقطهم لكن لو مشت الامور طبيعيه كده هينجحوا في مدينة نصر ده مثال واحد يعني سريع كده المصوتون في اللجنة بتاع مدينة نصر كانوا حوالي 30 ألف لما انتخبوا الإخوان وما كانت زورت الانتخابات هناك وهو عدد التصويت 30 ألف اللي صوت في نفس اللجنة في نعم ولا تعديلات دستورية 300 ألف يعني في 270 ألف ما كانوش بيروحوا هيختاروا مين دول الله أعلم ال 30 ألف اللي اختاروا الإخوان كلهم ممكن يختاروهم تاني وممكن ما يختاروهمش تاني دلوقتي لأن أصبح في بدائل موجودة أيام زمان يا إخوان يا حسني مبارك خلاص هات زازا مع حسني مبارك انتهينا أي حد طبعا الإخوان كان لهم تواجد ما بقولش إن هو ده السبب الوحيد لكن كان الأمر فج قوي ناس مقهورة وناس نظيفة مع ناس ظالمة وفاسدة فخلاص الدنيا واضحة دلوقتي في رموز كتيرة طيبة طالعة وعلى فكرة برضو في نقطة مهمة وكلام منه مش كل ال- يعني مش معنى كده قلت ليبرالي او علماني ان هو عميل للغرب ممكن يكون وطني وعايز مصلحة مصلحة البلد في انها تسيب الدين دي رؤيته وبيجاهد من اجلها وطبعا ده مش صح بس عشان موضوع التخوين لكن في ناس طبعا اجندات امريكيه 100% ما- واضحه واجندات اوروبيه ومتغرب تماما يعني في كده وفي كده ف... فالناس اللي عايزه مصلحه البلد ممكن نتعاون معاها ونتكلم معاها ممكن نعمل بينها قنوات اتصال ممكن نفك يعني هذا هذه هذه الاحزاب اللي بتتجمع ضد الشريعة الإسلامية المهم أن الموضوع محتاج حكمة شديدة الأرقام يعني فيها أشياء مطمئنة وفيها أشياء مفزعة لكن في النهاية هتديك معلومة تقدر تبني عليها إن شاء الله قرار آه عايزكم إن شاء الله ت- تاخدوا الموضوع بروح متفائلة ونحول هذا هذه المعلومات والارقام الى شغل ونعرف ان في قطاعات كبيره من الناس لسه ما وصلنا لهاش نعرفها بالاسلام ونحبب فيها الدين وفي الاخر يقضي الله امرا كان مفعولا يؤتي الملك وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يحبه ويرضاه ويرعى هذا البلد العظيم لأنه قاطرة للعالم الإسلامي بكامله جزاكم الله خيرا كثيرا السلام